بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إخواني وأخواتي مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وكلام جديد من كلام شباب صراحة بدأنا معاكم آه، سلسلة الحجاب وبدأناها تقريبا ثلاث حلقات فاتوا بدأنا أول حلقة وكانت عنوانها خفيف آه، كانت اسمها حلوة بالحجاب واتناقشنا في الحلقة ديت مع الشيخ هاني حلمي والشباب ان آه، فردية الحجاب طبعا في ناس قالوا ان الحجاب اصلا مش فرض والشيخ طبعا رد على الموضوع ده وقال برضو شيخنا الحبيب على فردية الحجاب ولقوا ان الحجاب فرض بال... طبعا بالادله في الكتاب والسنه وكان في شبهات معانا كتيره ومنها اللي قالت انا مش مقتنعه واللي قالت آه، انا شكلي مش حلو وواحده كمان قالت آه، ان شاء الله لما اكبر شويه واللي قالت طبعا عشان اتجوز طبعا كل الشبهات ديت الشيخ آه، هاني حلمي رد عليها بس آه، بدأنا مرحلة تانية في الحلقة اللي بعد- اللي بعدها كانت آه، اسمها حجاب على الموضة وبدأنا مع بعض نتكلم في الشبهات البنت نفسها المحجبة بس اللي بتلبس شوية حجاب style أو حجاب Spanish زي ما احنا كنا قلنا في الحلقة أو حجاب نص نص زي ما الشباب كانوا قالوا وطبعا ردينا برضو على شبهات كتيرة اللي قالت أنا عايز ألبس بس الحجاب الاسبانيش دوت في الأفراح عشان يبقى شكلي حلو واللي قالت أنا بتخانق من الدبوس واللي قالت آه، معلش برضو ما يبقاش كل حاجة حرام حرام حرام نخليها شوية علينا وشوية عليكم وطبعا شيخنا الحبيب برضو رد على الش- على الشبهه ديت وعلى جميع الشبهات في حجاب في حلقه حجاب على الموضه والحلقه اللي بعدها كنا اتكلمنا مراجعتين على الحلقتين كان الشيخ هاني مش معانا ولكن اتناقشنا مع الشباب واستقبلنا الاتصالات واستقبلنا ال email وال SMS وقلنا برضو احنا هنعمل شويه آه، مراجعه بسيطه على الموضوعين وان شاء الله النهارده هنبدا ونكمل بقيه ال- ال- ال- الموضوع الحجاب او سلسله الحجاب ان شاء الله احنا معانا تقرير نحب نشوفه كاميرا نزلت الشارع وشافت اراء الناس واراء الشباب اذا كانت ولاد او بنات على موضوع الحجاب والوان الحجاب ال- ال- اللي هي البنات كانوا علقوا عليها الاحمر وال- والبينك وال- والموف والالوان اللي بتتلبس الوان غريبه والتس... وال... واللفات الغريبه للحجاب احنا نروح نشوف التقرير تا- ان شاء الله ونرجع لكم تابعونا
تعالوا بينا نتكلم ناخد مع بعض وندي احلى شباب في الدنيا شباب وايه رايك في الوان الحجاب وانت شايفه الموضوع هيودينا فين بعد كده
طالما ما مش ملفتة قوي او مش و... يعني مش ضجة قوي عادي مفيش مشكلة لا اصل الحجاب دلوقتي مش حجاب اساسا يعني آه، هو بيبقى مغطي كل حاجه بس يعني كاسيات عريات زي ما الرسول قال عليه الصلاه والسلام يعني فعلا مش آه، مش هو ده الحجاب المفروض يعني يعني ب- مش التزام ده بصراحة يعني تلاقي ال- الفتاة مثلا لابسة لبس عادي ومحجبة طبعا مش تحجب يعني ما ينفعش لا ما فيش حاجه اسمها حجاب موضه الحجاب هو الحجاب اللي احنا عارفينه من زمان الحجاب الموضه ده غلط وما ما اقبلوش الالوان هو ال- يعني الالوان يعني او الاسود احسن يعني بالنسبه للالوان الاسود احسن تبقى الوان هاديه في اللبس مثلا يكون لبس كويس ده يعني ما يكونش ضيق قوي ما يكونش قصير اللبس الجميل كده اللبس حتى الصون نفسها من معاكسات الشارع من كل حاجه انا شايفه ان الحجاب اصلا طالع موضه يعني م، اي بنت بتاخده كموضه شعرها مش عاجبها تروح لافه الحجاب ونازله مش مش طالع اساس كدين وكالتزام وكتدين والوانه الالوان اللي احنا فيها دلوقتي يعني حسب بقى الصيف والشتاء بتبقى الالوان كده والله هو الحجاب عامة ما اعرفش مش فارق اللون بس اهم حاجة هو الحجاب هو وقار وفي نفس الوقت حصن للفتاة ما هو انا بقول لحضرتك هو في ناس بتركب بتلبس الحجاب دلوقتي تلبس الحجاب يحط الط- لفتين فوق بعض طرحه وتحتيه طرحه وتحتيه طرحه ب- بشكل حلو كده بيلفت نظر الانسان الناس وهي ماشيه عشان يبصوا لها. لا ال- ال- الالتزام مش شرط ان الواحد تلبس لا تلبس حجاب حلو كده وبعد نفس الوقت تمشي محترمه كهي ك يعني التزام التزام في ال- في الح- في اللبس عامه يعني لا الحجاب ال style دوت دي موضه م- حاجه بدعه يعني مش مش الحجاب الاصلي اللي هو بيغطي بيستر الشعر وبيستر الجسم لكن بالنسبه بقى للضيق واللي حصل دلوقتي ده طبعا لا.
لا يعني الوان الحجاب بقت حاجات ع- يعني غريبه يعني هو بس هو الحجاب عامه بيبقى حاجه اللي هو بي يعني ايه عن الادب والاخلاق والكلام ده كله هي دي ده صفه الحجاب اما الالوان بقى والحاجات اللي احنا شايفينها اليومين دول يعني ما اعتقدش اللي هي حجاب يعني دي حاجات كده بيجملوا بيها نفسهم يعني اولا ده مش حجاب خالص كل واحدة مغطية شعرها وماشية يعني لا يمكن ده يكون حجاب بنطلونات ضيقة وع- وأحجام كبيرة لا ده مش حجاب خالص لا مش صح يعني البنات بيلبسوا الحجاب بطريقة يعني مش صح وتنزل قصة ده معنى كده ان هي ش... تبين شعرها من الحجاب ده بع- معنى كده ان ده حجاب ولا انا مش عارفة يعني والبنات بتبين رقبتها وبتبين شعرها و... وبقى الحجاب يعني ما بيبقاش لايق على اللبس اللي هي بتبقى لا... يعني لابساه هو العيب مش في الحجاب احنا اللي بنستخدمه غلط آه، الوان الحجاب برضه احنا اللي بنستخدمها غلط آه، واللبس بتاعنا انا شايفه انه غلط طبعا وان البنات بقت بشكل مش كويس خالص قدام الشباب وده طبعا غلط كله بيؤدي لحاجات بعد كده مش كويسه ان هم بيعتبروا على الشباب على اللي بيحصل بس هم السبب فيه شايفه ان الحجاب الموضه دل... دلوقتي صح ولا مجرد موضه وخلاص ازاي يعني الوانه الموضه بتاعته هل ده فعلا يمشي مع الشريعه الاسلاميه ولا لا
مش كله اللي هو بيغطي لحد الرقبه ما هم كلهم عايزين يدمروا الاسلام باي شكل يعني بيحاولوا يدخلوا البنات المسلمات افكار هدامه يعني مش بس يعني برضه نفس الكلام يعني ده style ما ينفعش يعني في تبرج او يعني بتلفت النظر طبعا لفت النظر ده حرام المشكله دلوقتي ان البنات لابسين الحجاب بس عشان يداروا شعرهم الموضه مش اكتر لكن آه، كعقيده والحجاب والكلام ده كله متهيألي الا من رحم ربي يعني قليل اه هما بياخدوه م- منظر اكتر منه ان هو يعني يستر يعني مش انا ما بحكمش على الناس كلها في بعضهم الحجاب العادي ما هو موجود اللي احنا شايفينه ده على طول كله انما الحجاب ال style قصدك ال- ال- الباديهات والبنطلونات والحاجات دي لا ده مش حجاب لا يمكن يكون حجاب خالص احنا مش عارفين والله احنا هنروح لحد فين يعني دلوقتي الحوادث اللي بقت منتشرة قوي كان زمان على ايام ال- الستينات وكده ما كانش فيه كده كانوا بيلبسوا mini jupe وكده ما كانش فيه اغتصاب لكن دلوقتي آه، في اغتصاب و ع- بسبب اللبس المغري اللي هم كانوا بيلبسوه دلوقتي ما بقاش فيه اي ادب والنت والحاجات دي ما بقاش آه، ينفع والله هو اضراره مفتوحه لان احنا عمالين بنتدهور في اللبس واللبس الحجاب عامه للمحجبات وده هيبقى نتيجته مش كويسه طبعا لانه هيبيع حاجات كتيره بعد كده مش كويسه وكفايه بس راي الشباب عن لبس البنات دلوقتي برضو رايهم بيسيئوا فيه مش بيشكروا فيه وهي البنت كانت بتعمل كل ده هدفها انها تلفت النظر ليها بس بقت تلفته بالسلبي مش بالايجابي دلوقتي
تعالوا بينا نتكلم ناخد مع بعض وندي احلى شباب
احنا مش عارفين احنا رايحين فين وجايين منين هي ده تعليق كانت بنت آه، من البنات اللي قالوا م- في تق- في تقرير آه، قالت عليه والصراحه كانت معانا اراء غريبه و... واراء كتيره و... واللي فيهم كتير قوي اللي هو مستغرب من الحجاب ال style وقال ان ده اصلا مش حجاب وطبعا زي احنا ما اتكلمنا قبل كده على الالوان والالوان في كتير منها طبعا بيلفت النظر والبنات كانت مستغربه ليه اللون الاحمر والالوان دي بتلفت النظر ان شاء الله كل الكلام ده ان شاء الله هيبان معانا في حلقه النهارده بدايه ارحب بضيوفي ارحب اولا بشيخي واخي الحبيب شيخ هاني حلمي انبياء شيخنا ونورتنا تاني الله يكرمك ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ. ارحب ب- بالشباب مصطفى مصطفى عبد الرحمن عبد الرحمن عمرو وعمرو آه، شيخنا الحبيب آه، احنا انتهينا في اخر حلقه كنا مع بعض فيها وكانت حلقه الحجاب على الموضه انتهينا على شروط الحجاب وقلنا ان شاء الله هنبدا يعني نتكلم ببساطه اكتر ونفسر جميع الشروط طبعا عشان احنا ما كناش طبعا لحقنا الوقت كان انتهى بينا فالنهارده نقول ايه في الاول
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما أسأل الله تبارك وتعالى أن يتنزل علينا جميعا برحمة من عنده تغنينا به عن رحمة من سواه آه، موضوع الحجاب آه، احنا تناولنا على مدى الحلقتين آه، الكلام على أدلة آه، فرضية الحجاب واتكلمنا على شروط آه، الحجاب أنا النهاردة عايز آه، أوصل رسالة من القلب إلى كل امرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر شوفي ما من عمل إلا ويضرب له يوم القيامة ديوانان لما فعلت وكيف فعلت السؤالين دول أسئلة المصير يعني لو كل واحد مننا يتفكر في المعنيين دول لما يجي يقدم على اي عمل بيعمله انت بتعمل كده ليه وانت عملت كده ازاي لما فعلت وكيف فعلت هي النهارده اللي لابسه حجاب آم، على الموضه اللي هي لابسه حجاب اسبانيش اللي هي بتلبس الالوان آه، آه، الجميله في آه، عيون وجهة الناس نظرها.
انت عملتي كده ليه وايه اللي خلاكي عملتي الكلام ده ازاي عملتي كده لازم تفكري في كل شيء بتعمليه من خلال السؤالين دول لما فعلت وكيف فعلت الاجوبه النموذجيه ايه لما فعلت انا عملت كده انا لبست حجاب ليه انا لبست حجاب علشان ربنا امرني بالحجاب علشان ربنا بيحبني بالحجاب علشان ربنا حيي ستير يحب الحياء والستر والحجاب رمز الحياء ورمز الستر فانا بحب ربنا وانا جوايا ايمان بربي هو ده الدافع الحقيقي اللي بيخليني التزم بهذا الحجاب الشرعي طيب هل ده كافي يعني انا عش... عملت كده علشان ارضي ربنا سبحانه وتعالى لا ما يبقاش كافي لغايه ما تعملي الشيء اللي فعلا يرضيه سبحانه وتعالى شوفي ربنا يقيد الموضوع يقول ايه آه، في دعاء الانبياء وان اعمل صالحا ترضاه ايه ده هو في اعمال صالحه ما بترضيهوش مش واخد بالك وان اعمل صالحا ترضاه يعني لا.
عمل صالح يرضي ربنا يرضيه طب ما هو يعني ما اكلش قال طب ما كل عمل صالح اكيد بيرضيه لا لا لا مش كل عمل صالح يرضيه ممكن انت تبقى شايف ان ده عمل صالح في عينيك لكن ما بيرضهوش ليه ما بيرضهوش لانه لازم يحقق شرط القبول ايه شرط القبول انه يبقى خالص لله سبحانه وتعالى انا لا بعمله لا رياء ولا سمعه ولا عشان الناس قالت لي ولا بقلد ولا بعمل حاجه انا بعمله خالص لوجه الله الكريم ادي حاجه تاني حاجه بعمله على وفق هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم امرني اعمل ايه السنه هنا ايه هو ده اللي احنا عايزين نفكر من خلاله قبل بقى ما تبتدي تقولي لا لا انا مش مقتنع لا لا لا انا انتوا بتقولوا كده ليه انتوا بتحاولوا تحجروا علينا ليه آه، المساله فيها فيها ساعة.
وفيها فيها ساعه يعني ليه ليه بت آه، بتتشددوا ليه كذا من غير الكلام ده خالص بلاش نخش في جدل عقلي انا بخاطب قلبك انت ساعه ما بتفكري وتقولي انا عايزه البس اللبس ده انت عايزه تلبسي اللبس ده علشان ترضي نفسك وترضي الناس ولا ترضي ولا عشان ترضي رب الناس جميل هو ده انت النهارده لاب- لبستي الاحمر ده والفوشيا ده والبينك ده واللبس الفلاني انت لابسه ليه عشان انا امراه وطالما انا امراه فانا م- آم، دي حاجه في غريزه النساء انها تحب ان الناس تحبها ما انا قلت المعنى ده ما ينفعش انت كمؤمنه انت كامراه ماشي لكن انت كمؤمنه حاجه تانية انت مش مهتمه بنظر الناس انت مهتمه بنظر رب الناس ونا- ورب الناس لا ينظر الى الصور.
الصور ولا الى الاجساد رب الناس بينظر اللي في قلبك بجد اللي في قلبك انك ترضيه ولا ترضي الناس قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الناس رضا الناس بسخط الله وكله الله الى الناس عارف كانه ربنا سبحانه وتعالى يقول لها خلاص خدي.
خليكي مع الناس بقى.
خلي اشبعي بيه بقى نعم.
هو كده ومن التمس رضا الله بسخط الناس الناس كلها يقولوا لها ايه ده لا لا لا مش موضه لا لا انت عملتي كده في نفسك ليه انت يا بنتي بقت شكلك عامله زي مش عارف ايه وشيء ايه ويقولوا كلام ويسخروا منها ويستهزئوا بيها و و و ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون فهو كده في كل زمان هيحصل الكلام ده انا عايز حضرتك بس الايه دي مهمه قوي ايوه يعني علشان خاطر طبعا نحاول، ال- آه.
انه اي واحده بتبقى خايفه من سخريه الناس وتهكم الناس عليها وان الناس تبتدي وتبتدي تقول وكتير ما انا هكتب.
بيتحجبوش اصلا عشان الموضوع ده يعني عشان بيخافوا الناس ما تقولش عليهم.
وبدايه من ال- من امها ووالدها يعني الوالد وال... وال...
والأسف الام الشديد.
والاب هم ممكن تكون دي البدايه للاسف الشديد ان انا كمان داخل البيت ما يبقاش ما لاقيش ال- التشجيع المناسب ليا شوفوا ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون
الله.
الأم- المسألة هتتقلب 180 درجة اللي كان بيضحك عليه ده واللي كانوا بيسخروا منه ده هيجي يوم القيامة وهو اللي هيبقى قاعد على سرر الجنة بيضحك وهو اللي منشرح الصدر وهو اللي هيبتدي يقول بصوا الجزاء بقى ايه اللي كان بيضحك عليا دلوقتي شوفوا مصيره بقى فين فده معنى مهم طيب انت قبل- ايه اللي خد قبل ما ناخد اول معنى عشان في عندنا مشكله في اتصالات اه اتفضل نحاول نستقبل السلام عليكم ورحمه الله اخت ساره وعليكم السلام ورحمه الله انا كنت ع- يعني ليا سؤال و- وليا مشاركه اتفضلي يا اخت آه، بالنسبه للمشاركه هو انا يعني في موضوع الحجاب يعني يمكن اتكلمنا في الشروط و- وبالنسبه للبنت نفسها شروط وكده بس هو انا فيها بس عايزه الفت نظر لحاجتين نعم آه، اول حاجه المسؤوليه اللي حواليها يعني معلش آه، الاب والام فين يعني البنت نزلت اشترت ال... يعني انا بحس يمكن ان الاب والام ما بيبقوش واخدين بقى يعني ما عندهمش احساس ان ده حاجه غلط نعم.
يعني هم هي خدت الفلوس ونزلت اشترت اللبس ده و- وبتنزل معاهم وممكن لو كلمت حد تقول لك ما هي ماما اللي منقيه معايا او او او فهو اولا واخيرا ال- الام والاب نعم دي حاجه آه، تاني حاجه بالنسبه للفئه السن الاكبر ودي يمكن بنشوفها دلوقتي في كل مكان وبنفاجئ ان ان الزوج يعني الزوج ليه يرضى ان زوجته تبقى لابسه حجاب كده يعني بجد حجاب متبارج قصد حضرتك يعني.
ايوه يعني والله الواحد بيفق انا بحس ان ان ال- ال- الاخت دي بقت ضحيه معلش نعم يعني يعني واجب الام والاب في الاول ان هي سابوها للدنيا والدنيا وبعد كده واجب الزوج وممكن الزوج هو اللي بيجبرها اصلا يعني والله مش عارفه بس نعم.
بس يعني بنفاجئ بكم يعني لسه كنا امبارح مثلا في السوبر ماركت او كده ونفاجئ بكم الناس اللي هو انا عايزه اقول له بجد سايبها ازاي ماشيه جنبك كده يعني انت مش غيران عليها ف- فبجد انا بحس يعني كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعايته يعني نعم.
يعني هي البنت دي في الاول في رقبه ابوها وامها وفي رقبه زوجها ف يعني انا انا بحس ان إن- ان دي يعني طبعا يعني واحنا بنوجه الكلام للبنات نوجه الكلام للي حواليها نعم.
اللي بيديها فلوس تنزل تشتري اللي بي ما بياخدش باله ان عادي ممكن تلبس الطقم ده وتنزل عادي الزوج نعم.
هو بي... بيحب ان شكلها كده يعني مش عارف بحس ان ده- ده جانب بيظلموها معاها ان شاء الله يا اختي يعني انا عايز حضرتك تتابعينا وان شاء الله يعني الشيخ قبل كده كان وجه رساله ل... ل... يعني الاهالي وانا قلت برضو انا عرضتها في الحلقه اللي فاتت وقلت يعني يا ريت ما حدش يزعل مننا بس ده واقع يعني ان آه، طبعا ماساه اللي حضرتك بتقولي عليه ال- الرج... يعني اي حد كان له اخت ولا له آه، انسانه من زوجها او له ام او له يعني ماساه يعني هي ماساه بصراحه موجوده انا برضو بنوه على مشاهدينا الكرام ان يعني يا ريت ان شاء الله تتابعونا عن طريق الاتصالات او ال SMS او تتابعونا عن طريق ال emails آه، كلام شباب @gmail dot com وعن طريق جروب الفيسبوك وعن طريق المو- المواقع موقع شباب اسلامي لنا صفحه على الموقع ترسلون عليها وموقع منهج آه، ان شاء الله اي استفسارات واي تعليقات ان شاء الله تسالونا عليها ان شاء الله ونجاوبكم عليها نرجع تاني يا شيخنا انا اسف على اعطال حضرتك بس مشكله الاتصالات يعني في كتير فبتقطع يعني جميل.
دلوقتي احنا كنا حضرتك قلت معنى جميل نحاول ن- نوضحه للناس قبل ما نجاوب على الاخت وعلى جميع الاسئله يبقى احنا اتفقنا كل حاجة هتسأل عليها لما وكيف جميل يبقى انا المفروض ان يكون الدافع اللي عندي ايه دافع الايمان اللي جوايا طيب ليه ما قلنا عشان انا بحب ربنا سبحانه وتعالى وعشان انا بسعى في رضاه سبحانه وتعالى وعشان ربنا امرني بكده فانا لابد ان انا امتثل لامره لانه ده معنى الاستسلام والانقياد لامر الله سبحانه وتعالى عشان انا مسلم عشان انا مسلمه فلازم ابقى اعمل الكلام ده طب كيف بقى اللي هي شروط الحجاب جميل ايه الشروط احنا اتفقنا شروط 8 حاجات وعايزين ناخدهم ناخدهم بقى كده بالتفصيل اكتر من نحاول بقى نراجعهم بسرعه عشان انا نسيت اه نفكر إيه- هاخدهم واحده واحده و- يعني جميل.
المره اللي فاتت احنا ما لحقناش في كام شرط الاخرانيين نقولهم قلناهم بسرعه هناخدهم واحده واحده كده اول حاجه قلنا انه يكون ساتر للبدن علشان بس ايه دلوقتي اللبس لما هيبقى مثلا تلبس ويبقى ال- فوق آه، تحت الركبه مثلا بشبر شبرين فتبقى يعني حاجه بسيطه يعني لما يظهر من رجلها شيء او كذا ده مش مش حاجه لا المرأة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صلى الله عليه الذي رواه الترمذي في جامعه وصححه الشيخ الألباني يقول المرأة عورة أرجع تاني وأقول ده كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم مش كلامنا يعني لا لا لا ولا شيء.
انا انا عايزها النهارده تعيش جو ايماني تاني خالص انا عايزها دلوقتي بالله على كل اخت شايفانا بالله عايزك دلوقتي تستشعري ان انت بين يدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم انت قاعده دلوقتي في مجلس فيه خير البريه صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك المراه عوره هتقولي ايه ده الحديث ده مش صح الحديث ده مش ممكن يكون كده اكيد النبي مش قصده كده لا لا لا مين قال انتوا كده بتعيبوا على المرأة المرأة عورة لا لا المرأة مش عورة مين قال ان الكلام ده مش هو ده اللي بيتقال دلوقتي قال صلى الله عليه وسلم وانا قلت الحديث وصح قلت صحة الحديث علشان احنا مش هنورد اي حديث يكون في شك هو انه غلط.
مع النبي صلى الله عليه وسلم قلت الحديث رواه الترمذي وفي جامعه وصححه الشيخ الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان لما تيجي تخرج الشيطان بس لقى الايه اول ما تخرج يستشرفها يعني ايه يعني يبتدي عايز يغوي بيها جميل فقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة يبقى جسد المرأة كله الخلاف واقع فين؟
في الوجه والكفين في الوجه والكفين بس بس يعني ع- الخلاف السائغ في الوجه والكفين وبرضه علشان الأمانة العلمية العلماء قالوا انه اجمع المسلمون اجمع علماء المسلمين على ان المرأة في زمان الفتنة لا يجوز لها ان تظهر وجهها نعم طب بس ع- اقول الكلام ده واوضحه قالوا يعني ايه فتنه قالوا الفتنه حاجتين انها تكون امراه جميله المراه تلفت نظر الناس فدي فتنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شر الفتن فتنه النساء النبي صلى الله عليه وسلم حذر من فتنه النساء علشان فتنه النساء بالنسبه للرجال يعني أكتر.
أص- أكثر الفتن وقال أن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فاتقوا النساء قال هكذا النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء جميل.
ده يعني يبقى كلام واضح تماما فقالوا الفتنة حاجتين إما أنها يكون جمالها أو هنا بقى الكلام أو كثرة الفساق لو أنت هتتبص عليكي بصة مش محترمة لو في واحد هيعمل الكلام ده لو في النهارده شباب اتربوا للاسف على الخيانه خلونا نتكلم كلام صريح احنا في زمن اول ما بتفتح عينيك بتلاقي كذا وكذا وكذا اللي في الشارع واللي في التلفزيونات واللي على النت العين دي خانت ربنا يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور نحاول نفهم ايه خائنة الأعين برضه بص عشان- خاين العين دي اللي هو يختلس النظر اللي هو وهي ماشيه مش بيبص عليها بصه محترمه مش هي لما هتعدي كده دي شرفي وعرضي دي زي اختي, أختي وزي كذا لا طبعا لما هيبص لها هو امبارح كان قاعد بيبص على مناظر مش عارفه عامله ازاي في وهو النت كان بيف- بيشوف فيلم عامل ازاي فلما هيبص عليها هيبص على مفاتنها وهيبص على كذا وممكن يتحرش بيها وممكن يأذيها بكلام وممكن وممكن ما هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قال قال انه سبحانه وتعالى واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب وقال ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين بص فلا يؤذين دي انت لو اتعرفتي هتتاذي لو خلاص بقى عارف ان انت فلانه وان انت كذا هيبتدي يتكلمك دي كده دي غرائز الرجال انه هيتعرض ليكي وهيأذيكي وهيأذيكي اذى المفروض ان هو في فطرتك بقى السليمه فطرتك السليمه اللي هي فيها الحياء هيخدش حياتك هيقول لك كذا وهيقول لك كذا وهيقول لك كذا فليه انت تتعرضي لده يبقى قالوا حاجتين الفتنه واحد ان جمال المراه جميل.
اتنين فتنتها في وجود ك- الفساق حولها ده طبعا مش موجود السبب ده مش موجود مفيش فسطاق خالص لا ما فيش في زماننا الحمد لله يعني. الحمد لله يعني فيبقى عشان كده يبقى هي اول شرط خدناه اهو انه يكون ايه ساتر للبدن الشرط الثاني قالوا الا ادي الشرط بقى بتاع الالوان الا يكون زينه في نفسه ده بنجاوب عليه ال- السؤال الأس- هتلاقي اسئله كتير على الالوان الالوان كله ايه انا مش مقتنع ليه ليه الاحمر وحش هو في حاجه يعني والله صح حلو الأحمر ح- ده.
حلو صح حاجات ال-
آه، شوف ربنا يقول ايه ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن قبل ما يقول البسي حجاب ساتر ليكي وليضربن بخمرهن على جيوبهن راح قال ولا يبدين زينتهن يعني ايه يعني الاصل في الحجاب قلنا كلمه الحجاب معناها المنع جميل.
انا حجبت شيء عن شيء يبقى منعت شيء عن شيء انا بحجب ايه ايه اللي انا بحجبه فكري معايا يعني ايه كلمه حجاب حجاب ايه الم- معنى كلمه الحجاب الحجاب يعني بحجب شيء يبقى انت بتحجبي ايه زينتك يعني انت ما بتلفتيش النظر انت المطلوب انك ما تبقيش اللبس اللي لابساه يعني وهي زينة.
معديه ما ت- ما- الشباب ما ي- ما يبصوش عليها كده وكده لا اه يبقى انا لو انا لابس انا لابسه دلوقتي لبس يعني يشد انتباه الناس انا لكن لو انا لابسه لبس غامق لو انا لابسه على فكره ال- مش شرط الاسود مم.
عشان بس يبقى نوضح الكلام أكتر يعني.
اه يعني المساله مش شرط ان يكون اللون احنا عايزين الوان تكون لون غامق لون ما يشدش انتباه الناس انما الالوان الفاتحه ال- انت لابسه لون روز مم.
انت لا- لابسه لون موف.
زي ما بيقولوا كده فوق شوية موف كذا الوان تشد الانتباه يبقى انت عملتي ايه بقى دلوقتي المفروض ان الاصل ان الناس ما تلفتيش نظرهم فانت دلوقتي لفتت نظرهم يبقى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها يبقى الشرط ان هو ما يكونش زينه ما يكونش شد لانتباه الناس ارجع هنا واسالك تاني انت لابسه اللون ده ليه اللون ده بالذات لابسه ليه عشان عشان, موضة.
يبقى شيك عشان يبقى موضه يبقى الناس رجعنا تاني نفس المساله انت عايزه الناس ولا عايزه رب الناس الله. هو ده المعنى يبقى اذا الالوان اللي هي شكلها صارخ الالوان الفاتحه الالوان دي يبقى دي ما تنفعش ان احنا نلبسها الكلام ده يا جماعه انا عايز اعيد تاني واقول الكلام ده مش من باب والله الذي لا اله غيره لا هو علشان خاطر ده راي فقهي ولا ده تزمت ولا ده تشدد ولا كذا انا بقول والله العظيم انت لو الايمان دخل جوه قلبك انت نفسك لما رصيدك الايماني هيعلى مش هتلاقي اقسم بالله الشبهات دي في عقلك لكن هي الفكره كده الفكره هنا في ايه انت لما هتبصي بعد شويه ومن غير ما تكبري خلينا بقى نصدق مع ربنا ونقف و- لحظه صدق مع ربنا سبحانه وتعالى احنا دلوقتي عايزين نتقرب له ان انت اتقرب اليه الشبر يتقرب لنا ذراع عايزين نروح له وعجلت اليك ربي لترضى فتعملي اللي يرضيه وتعملي الحاجة اللي هو يكون بيحبها سبحانه وتعالى عشان لما انت تكوني بتعملي حاجة هو بيحبها يحبك هو سبحانه وتعالى طب شيخنا دلوقتي يعني برضو يعني انا يعني في بنات كتير جدا بيقتنعوا بالكلام ده بس بيبقى عندهم مشكله انا قلت الحلقه اللي فاتت كنت عايز حضرتك تكون موجود معايا عشان نعلق على الموضوع ده يعني بعض ال- ال- الاداعي الداعيات باسم الدين بيطلعوا على الفضائيات بيكونوا لابسين الوان صارخه احمر واصفر و- وطبعا بتكون هي بنت يعني هي داعيه بنت هي القدوة مين؟
انا معانا اتصال نشوف الاتصال الاول وبعدين نرجع السلام عليكم آه، معانا الشيخ ايمن مسيدي ازيك يا شيخنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حال حضرتك الله يبارك لك يا استاذ محمد ربنا يبارك مرحباً حضرتك.
باخواننا الشباب وشيخنا وحبيبنا الشيخ هاني ربنا يبارك ربنا لكم يا رب يحفظك يا ويجعل رب.
جزاك الله خير.
حسناتكم. اللهم امين بس انا ليا مداخله بسيطه يا استاذ محمد الله يخليك اتفضل يا شيخ يا ريت يا حبيبي الله يبارك لك ننبه بس يعني مع في اخر البرنامج ان شاء الله على اخواتنا اخواتنا المرتديات للحجاب نقول لهم يعني احنا بنستعين بالله سبحانه وتعالى ثم بكم بعد ذلك في مساله الدعوه احنا مش عايزين الو نعم معاك شيخنا إحنا مش- اتفضل اه احنا مش عايزين ما الشباب الشباب يعني هو اللي يبدا دعوه للنساء احنا عايزين الاخوات اللي يبداوا بفضل من الله عز وجل نعم.
دعوه لإيه؟ للبنات طيب لو تم الدعوه للبنات دي بتبقى باي طريقه والله انا لا اجد الا مساله القدوه انت تبقي قدوه في ذاتك بحيث ان انت تقدر ان انت آه، تدعي الى الله سبحانه وتعالى وكل ما انت هتأدي حق الله عز وجل في الحجاب كما قال فضيله شيخنا وحبيبنا الشيخ هاني اللي هو بيوضح دلوقتي الشروط ايه ايه الشروط اللي يجب عليكي انك تلتزمي بها بالحجاب بعد كده بفضل من الله تكوني انت بعد كده داعيه الى الله عز وجل بالقدوه وبالاسوه الحسنه واسال الله عز وجل ان يبارك فيكم جميعا ربنا يبارك فيك يا شيخنا.
هذا في ميزان حسناتكم ان شاء الله ربنا يبارك في حضرتك وشكرا جدا على اتصال حضرتك الله يكرمك السلام عليكم آه، شيخنا الحبيب آه، طبعا احنا شيخ ايمن من الشيوخ اللي بيعز خير، جدا جزاهم الله على خير.
قلوبنا طبعا الرساله دي ان شاء الله احنا بنوجهها وان شاء الله هنبدا نوجه رساله ان شاء الله من نهايه الحلقه يعني رسالة من القلب.
رساله من القلب دي نخليها لنهايه الحلقه عشان تبقى دي يعني ختمه المساء ان شاء الله احنا عندنا بس يعني ال- النقطه اللي بقول لحضرتك عليها آه، هل اصلا يجوز ان تبقى المراه داعيه على ال... يعني انا قلت المره الحلقه اللي فاتت بس يعني انا م- قلت انا برضه الحلقه اللي فاتت انا مش هتكلم باسم ال... آه، يعني انا ه- مش مش في موضع الشيخ فحضرتك دلوقتي معانا فان شاء الله ت... يعني ت- توضح لنا النقطه ديت هل ممكن البنت تكون مذيعه وتكون داعيه وتلبس الوان حمراء وصفراء طب انا دلوقتي ك... يعني البنات اللي بيتفرجوا علينا وبيتفرجوا على القناه الاخرى اللي هي برضو قناه اسلاميه او قناه غير اسلاميه او برنامج ديني وهتقول انها احمر وداعيه لابساه وانتوا بتقولوا حرام طب انا هصدق مين بقى النقطه دي المسألة لا احنا انت لا ليكي بهذا ولا بذاك جميل انت ليكي كلام النبي صلى الله عليه وسلم لك كلام الله جل وعلا لك انك ت- ترجعي وتشوفي هدي هدي السلف كيف كان تشوفي ال- تطبيق الصحابيات للنصوص دي عشان نفهمها من القدوة اه إيه، انا دلوقتي هي قدوتها ام المؤمنين عائشه فاطمه بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولا قدوتها الاستاذه فلانه ولا الدكتوره فلانه ولا فلان هي بسيطه خالص لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه احنا اسوتنا النبي صلى الله عليه وسلم لان هو ده اللي بيحقق معنى المعنى اللي ما فيهوش آه، اي نقص ما فيهوش اي عيب إن- نفس الوقت لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق الله لو آمنا كما آمن الصحابة كما آمن خير القرون النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اتحط لينا الأسوة فين الأسوة في دول دول خير القرون خير القرون اللي هم الصحابة التابعين ومن تابعهم هم دول اللي حققوا النموذج الأمثل للإسلام وعملوا الشيء اللي هيبقى على مر الأزمان محط نظر الناس نعمل زي ما عملوا ربنا طالبنا بكده نعم قال فإن آمنوا لو احنا آمنا زي ما كان عند الصحابة لو الأخت آمنت زي إيمان الصحابية الصحابية عملت إيه بقى لما نزلت آية الحجاب سيدة عائشة رضي الله عنها تقول رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب أتينا بأكثف أكثف أتقل حاجة أتقل يعني.
آه وفي لحظ أكنف يعني أستر أكنف مروطهن جابوا أكتر حتة قماش عندهم واعتجرنا بها يعني لبس اختمرنا بها جابت الحاجة وراحت مغطية بيها نفسها لما نزلت آية الحجاب ومعروف قصة سيدنا عمر لما كان ي- يعني يشتهي نزول مثل هذه الح- الآيات علشان كان يعرف أمهات المؤمنين عارف لما كانت لسه آه، أمهات المؤمنين لم يلبسن النقاب السيدة سودة قال لها عرفتك يا سودة أنا عارفك فكان غيران بصوا بقى ادي اللي احنا بنتكلم عليه عشان الابهات الأخت وعشان الآية.
ال- الكلام نوجهه للاهالي جميعا بصوا غيرة سيدنا عمر مش غيران على ده غيران على امهات المؤمنين وغيران على نساء المؤمنين المفروض الراجل يبقى ده اللي جواه النخوه دي نعم.
الغيره دي انه ازاي يبان منها شيء ده الراجل الراجل اللي يبقى الدم بيجري في ع- في عروقه أنا علشان هفهم خاطر من كذا حضرتك ان مفيش رجاله دلوقتي ولا ايه عشان لا انا ما قلتش كده
انا مش عايز أوقع حضرتك غلط يعني
لا شك انه احنا المفاهيم عندنا كتير اختلطت المفاهيم حتى مفهوم الرجوله ده للاسف الشديد ما بقاش متحقق بالمعنى المطلوب المسؤوليه وان هو يتحمل وانه معنى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فيبقى حاسس بان دي في رقبته فهو ده اللي, اللي لازم ياخد باله انه دلوقتي الاب ده والله العظيم والله العظيم ربنا هيسالك عن ما قدمت وما اخرت انت ربيتها على ايه انت سبتها تعمل كده ازاي والمصيبه السوداء انه الواحد كفايه عليه ذنوبه فلما لما هي كل مره بتخرج وهو سايبها كده باللبس ده او بالشكل ده ويقول له عشان البنت يعني سوقها ما يوقفش ربنا يكرمها.
علشان خاطر الموضوع ي- يعني كذا يبقى ذنبها كل واحد هيشوفها كل واحد هي هيبص لها بصه كذا ولا كذا هتبقى في ميزان عنقه.
سيئاتها وسيئاته نعم ما هو كده من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من يعني- عمل بها الى يوم طب القيامه نوضح برضو عشان يعني الناس آه.
آه. تقدر تفهم اكتر معنى الكلام ده ان انا مثلا انا لو متزوج او عندي بنت وبنتي خرجت كده هيكون اي سيئه هي يعني ارتكبت او شخص بص عليها يبقى انا اللي هاخد ذنبها تمام هو يعني عاد- غير بالاضافه ليها طبعا يعني, يعني عشان هو هي الواحد عاطله اصلا لما بيجي يتزوج بتبقى النيه ان انا ربنا سبحانه وتعالى يرزقني بالولد الصالح الذي يدعو يدعو.
له والعمل بيتوقف كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام.
الا من ثلاث فذكر منهم ايه وولد صالح يدعو له انه امتى هيكتر عمله اصلا انا ربيت ابني على على مفاهيم الاسلام الصحيحه فكل حاجه هيعملها من خير هتبقى في ميزاني والعكس نعم.
نعم. انا سبته وما علمتوش وقلت يعني الناس كلها عايشه كده ما حطيتش في دماغي ان ربنا هيسالني عنها هيبتدي يقول زي ما الاخت كانت بتشير يا جماعه البيئه المحيطه بينا الاهالي بيرفضوا ترفضي ازاي الام تق- تبتدي تقول لها لا لا لا انت لابسه كده لبسك عامل ازاي لا يا حبيبتي البسي لبس ال- البنات عايشاه بيه و و- ويمكن تامرها ويمكن البنت تبقى عايزه تعف والبنت عايزه تلبس الحجاب الشرعي واكيد يعني تمام.
في قصص كتيره إن اصلا بيكونوا هم ع- يعني فعلا بيقدموا على خطوط الحجاب والاهل بيقطع الحجاب وكده احنا بس معانا اخت الحاب بعد اذن اتفضل.
حضرتك السلام عليكم ورحمه الله اخت الحاب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا اختي آه لو أنا كنت لو سمحت آه، يعني أنا كنت عايزة أبدأ إعجابي بالبرنامج اللي حضرتك كنت عامله وباستضافتك للشيخ هاني ربنا يبارك بجد حضرتك.
والله يعني ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعل البرنامج ده في ميزان حسناتكم يا رب العالمين ربنا يبارك في حضرتك آه انا اختي اساسا معاكم منتقبه وكنت بس انا عايزه اتصل عشان خاطر اقول ل- لاخواتي المسلمات والله والله والله يا اخواتي بجد انا ما عرفتش عزه الاسلام وقد ايه حبه وتكريمه للمراه الا لما ارتديت النقاب بجد والله ربنا كرمني وعزني لما انا ارتديته حاسه ان انا بعزه نفس وكرامه وخوف ربنا عليا وم- و- ومعامله الناس ليا في الشارع اختلفت تماما عما كنت أب- قبل ما ارتدي انا كنت نعم.
مرتدي مرتدي الحجاب بس بجد والله ربنا عزني بالنقاب ان انا البسه ربنا رحمني بجد والله ربنا فعلا يبارك في حضرتك.
ببقى فرحانه جدا لما بحس ان انا لابسه الملحفه والنقاب فوقيه ان انا مستوره مش باين مني اي حاجه وبحس ان انا ليا هيبه ماشيه في الشارع بجد والله هيبه المراه مش في ال- مش في الميك اب ولا في الفساتين اللي بتلبسها ولا في الالوان الصارخه اللي الشيخ كان بيتكلم عليها جزار كل خير يعني على الكلام اللي هو بيقوله نعم.
بجد والله ربنا بي- بيضع الهيبه وال- والعزه والكرامه في المراه اللي بترتدي النقاب يا اخواتي المسلمات بجد والله ربنا عزنا بالاسلام يا ريت يا ريت يا ريت يعني يبادروا بال... ب... ب... بان هم يعملوا اي حاجه ترضي ربنا وترضي النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يبارك في حضرتك يا اختي شكرا جدا على اتصال حضرتك جزاك- وإح- واحنا برضو يعني بن بنوجه رساله ان شاء الله لجميع الاخوه المشاهدين ان شاء الله اذا كان يعني اخوه او اخوات اي حد عنده مشاركات يا ريت يتصل بينا ويدينا ان شاء الله رايه ان شاء الله او اي استفسار نجاوب عليه او عن طريق التواصل معنا عن طريق آه، ايميل كلام شباب @gmail.com دوت كوم هيظهر دلوقتي على الشاشه او عن طريق جروب الفيسبوك برضو كلام شباب او عن طريق آه، موقع شباب اسلامي لنا صفحه على الموقع وموقع منهج ان شاء الله اي استفسارات ان شاء الله نجاوب عليكم فيها شيخنا الحبيب يعني نحاول آه، ندخل شويه باكثر عمق في, ال... في ال... احنا قلنا دلوقتي آه، انه لا يكون زينه لا يكون ويكون ساتر ليه؟
يكون ساتر للبدن واحنا قلنا ان لا يكون زينه دي وضحناها نقطه عشان الالوان الالوان ثالث حاجه ان هو يكون لا يصف ما يكونش انه ما يكونش بقى محقق معنى حديث النبي صلى دي الله انا عليه عايز وسلم بقى نحط عليها ايه يعني 200 300 خط كده يعني لا يصف دي لا يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كما هو مشهور انه سياتي على امتي قوم نس- آه، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات حديث بيزعل بنات كتير اه والحديث الحديث وارد وفي حته انا نبهنا عليها المره اللي فاتت وقلنا في م- كلمه كده صعبه قوي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجدن الجنه ولا يجدن ريحها لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها وان ريحها من مسيره كذا وكذا حديث صحيح مسلم جميل نساء كاسيات عاريات العلماء قالوا بقى ده قالوا كلام كتير قوي في المعنى وانا عايز اقولهم كلهم حتى في المعاني دي قالوا كاسيات من اللباس يعني من الملبس يعني عاريات من الايمان ممكن تكون لابسه لابسه لبس بس ال- الايمان مش جواها فده معنى مهم عشان الكل ياخد باله منه وقالوا المعنى بقى الظاهر ان هو كاسيات عاريات هو اللبس شكله ان هي لابسه شيء لكن هي لابسه مثلا حاجات شفافه قوي فبتصف ما تحتها فهنا الاشكال انه يكون آه، ال- اللبس نفسه يصف ما تحته من جسد المراه يبقى لو لو انت لبستي ملابس بالوصف ده شفافه تصف ما تحتها يبقى دخلتي في الوعيد الصعب قوي ده النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث ومن غير ما احنا ن- نزعل ولا نزعل.
حاجه بس النبي صلى الله عليه وسلم قال كده قال العنوهن بلعن الله قال ان دي اللي بتعمل كده تبقى مطروده من رحمه ربنا بس انت مش محتاج الا الا ان تدخل المعنى جواك لحظه الصدق يا جماعه بصراحه انا انا وانا ولد مش بنت ك- كلمه خل... اشعرتني يعني انا مش عارف لو هي بنت فعلا محجبه فاهمه معنى اللعن يعني ايه مش عارف انت عارف انت ما تقدرش تقف الوقفه اللي انت واقفها دي قدام ربنا ولا ومن غير رحمه صح لو الرحمه ما نزلتش ما تقفش لو اللحظه لو الرحمه ما نزلتش ما تقدرش تعمل اي حاجه فلما انا ابقى بعيد عن رحمه ربنا وابقى متعرضه للعقاب يعني عارفه يعني ايه متعرضه لعقاب ربنا يعني ايه ربنا سترك كلنا اصحاب ذنوب وكلنا لنا اخطائنا وكلنا ما بنخلوش من عيوب لما تترفع الرحمه يبقى الواحد متعرض للعذاب والعقاب وممكن يبغته وممكن يفاجئه ممكن تحصل حاجه ممكن تلاقي نفسك عايشه ومش عايشه الرحمه زالت فتلاقي نفسك عندك اكتئاب طهقانه زهقانه من حياتك ما تعرفيش مالك دايما قلقانه دايما عندك مشاكل نفسيه دايما الاكتئاب دايما عايزه يوه، مش عارفه ايه ايه الحياه دي هو ده مفيش رحمه اللي هو انا مخنوق بس مش عارف ليه مخنوقه آه.
ومش عارفه ليه هي ده المعنى ده عارف الرحمه بقى لما بتيجي تنزل في قلب الواحد هتلاقي ايه منشرح.
انشراح الصدر نعم افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه الله بص فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله المساله واحد قلبه منشرح وتلاقي كده ايه مقبل على الحياه ومستمتع بالحياه وعايش حياته الحاجتين السكينه والايمان والمعاني الحلوه قوي جواه وفي نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى ميسر له اموره احنا قلنا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل بخلان على ربنا بحجاب واستغنى استغنى بقى ايه يعني انت هتستغني عن ربنا مفيش حد مننا يستغنى عن ربنا سبحانه وتعالى وكذب بالحسنى انت نسيت الجنه والنار انت بعد عنك ان في حساب وفي وقفه قدام رب الارض والسماء هيقررك فيها على كل صغيره وكبيره وكذب بالحسنى يقول ايه فسنيسره للعسرى الدنيا تبقى متعصره دنيا واخره ييسر للعسرة والعياذ بالله للهلاك والنار يوم القيامة وييسر للعسرة في الدنيا فأموره ممكن تتجوزي ممكن ت- تحققي الحاجات اللي ممكن الناس بتهفو إليها بس ما فيهاش لكن ما فيهاش بركة ما فيهاش اللذة ما فيهاش الطعم المطلوب إنما فيها مكابرة اللي هو ايه ما هو الناس كلها كده إيه انتوا بتقولوا الكلام ده يا عم الكلام ده كلام انشا انتوا هتقعدوا تقولوا لنا كلام وخلاص لا لا لا لا عايزه تطرد المعنى ده انا بقول بالله افتحي قلبك لله ونور الإيمان اللحظة دي بمنتهى الصدق وحسي بالمعاني دي النبي صلى الله عليه وسلم يوجهها إلى قلبك بالله لو عرفتي إنه اللي تبقى نساء كاسيات عاريات إن دي تبقى مطرودة من رحمة ربنا لسه المعنى ما دخلش جوه قلبك لسه بتفكري لسه بتقولي ولسه بتعيدي في الشبهات والوساوس و عايزين نحس المعنى ده جوانا يا جماعه شيخنا حبيب معلش معانا تليفون بعد اذنك السلام عليكم ورحمه الله
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا اخي
والله انا ليا راي بس عايز اقوله اتفضل يا اخي الحبيب ليا راي عايز اقوله نعم اتفضل يا اخي إن- سامعينك ان ان إن المفروض ان ده إن يعني إن اللي من رايي يعني ان ده يكون للرجال لان لو بصينا ل- ل- لايه الحجاب كانت بتنادى للرسول صلى الله عليه وسلم نعم يا ايها النبي آه، فسيدنا النبي يعني آه، في القران يعني ربنا بيقول يا ايها النبي قل نعم.
لازواجك نعم.
آه، الى اخر الايه نعم ازواجكم فانا اطالب ان ان ان ان, إن الحجاب
ان ده يكون من خلال للرجال اولا يعني للرجال يعني هو نعم.
اصلا يعني كان يقال للرجال فهم اللي مفروض عليهم ان هم يامروا النساء نعم بارتداء الحجاب والله يا اخي بارك الله فيك يعني على ال- المعنى يعني على المعنى الجميل ده فعلا يعني ايوه فانا انا يعني حتى لو بصيت يعني ربنا سبحانه وتعالى ارسل النداء للرجال نعم و- و- وصراحه يا ش- يا اخي الحبيب يعني شكرا جدا على اتصال حضرتك المعنى برضه هو ال- ال- الاخ ما هو قاله.
ال- ال- الاخوات لما بتيجي تقول انتوا بتقعدوا تقولوا يعني الرجل قيم والرجال نعم.
قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض إيه هي القوامه دي يا رجال هي بس فرض راي أزعق وبتاع و- وانا انا انا الراجل في البيت والكلمه كلمتي والشوره شورتي وانا اللي هقول وهسوي القوامه زي ما هي ليها واجبات ليها حقوق نعم فحق القوامه دي ان ما ينفعش ان ان انت تترك عرضك نعم
تنهشه ازاي هي الصراحه دي النقطه دي عايزين نعلق عليها انا الصراحه شيخنا معانا آه، يعني اسئله كتيره جت في الحلقات اللي فاتت والايميل انا عايز برضو نحاول نخلص ال- الشروط.
نستعرض الشبهات عشان ما عادش معانا تقريبا غير 10 دقائق طيب فنحاول نستعرض رقم الشروط رقم أربعة إحنا قلنا لا يصف ده رقم ثلاثة رقم أربعة إن هو يكون يصف.
فضفاض نعم ما يبقاش ضيق ما يبقاش تلبس بادي يعني في دلوقتي طالع كتير قوي انها تلبس البادي وتلبس من فوقيه بقى تو- تلبس تونيك مثلا او تلبس كذا وتبقى البادي مجسم ايديها مثلا او انها ممكن تلبس آه، بنطلون مثلا وتبتدي تقول آه، آه، تيجي تقول يا جماعه انتوا البنطلون ماله اهو بنطلون كويس اهو ما فيهوش مشاكل ما هو البنطلون ده انا دلوقتي عرفت هي رفيعه عرفت انها كذا وممكن ال- ال- الضيق ده يبقى بيشف شيء من مفاتن المراه اللي لا يجوز بحال انه ينظر اليها ويتعرف هي مين ما احنا قلنا اهو انه ما ينفعش ذلك ادنى ان يعرفنا فلا يؤذين ما ينفعش تتعرفي مش مطلوب ان انت تتعرفي المطلوب انه يكون ساتر لجسدها وفي نفس الوقت فضفاض غير ضيق واحنا اوردنا المره اللي فاتت الحديث وانا اعيده تاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واحد اهدى له حته قماش آه، قبطيه اسمها كده يعني حته قماش جايه مصر جايه فبعد شوية النبي صلى الله عليه وسلم لما أهديت إليه الحديث في- قلنا في مسند الإمام أحمد قال أسامة بن زيد كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلب قال فكسوتها امرأتي لما النبي صلى الله عليه وسلم جات له دي فراح مديها سيدنا آه، أسامة بن زيد فلما خدها قال لها خديها خدي حتة القماش الحلوة دي والبسيها قال فكسوتها امرأتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ما لك لا تلبس القبطية فين ال- الحتة القماش اللي لابسها لسه ليه؟
مديها لك فين آه، هذه ال- ال- ال- القماش فقال كسوتها امرأتي فالنبي صلى الله عليه وسلم راح مديله الشرط بقى فقال له ايه فقال مرها فلتجعل تحتها غلالة حطي تحتيها حاجة علشان خاطر آه، ال- اللبس ده ما يبقاش آه، شفاف وفي نفس الوقت قال ايه بقى فاني اخاف ان تصف حجم عظامها يعني يكون مجا... يكون مجسم.
مجسم, مجسم على مجسم عليها يبقى انا عرفت ان دي زي ما قلت كده ان دي ممتلئه ان دي نحيفه ان دي كذا اني اخاف ان تصف حجم عظامها عايزين نقولها برضو نحس بيها النبي خايف عليكي النبي صلى الله عليه وسلم خايف عليكي وانت مش خايفه على نفسك طب علشانه عشان لما تقفي بين ايديه ما يقولكيش وانت رايحه ليه يوم القيامه يقول بعدا بعدا سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغيري اصلا انا قلت انا خايف عليك انها تصف وانت وانت للاسف الشديد للاسف الشديد مش ملتزمه باللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله رقم أربعة رقم خمسة الا يكون مبخ... مطيبا ما تخرجش وتحط عطر عارفين.
فيه قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي وحسنه الشيخ الألباني أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية شوفوا الحديث صعب ازاي أيما صعب أوي.
امرأة امرأة استعطرت حطت عطر ومروا عليه قالوا ياه طرفان مش ممكن فرنساوي حاجة ما فيش بعد كده قال النبي صلى الله عليه وسلم فمرت على قوم ليجدوا ريحها علشان يقولوا كده فإنها زانية والعياذ بالله الأمر السادس انها ما تلبسش لبس بتاع الرجاله زي ما بيجي يلبسوا دلوقتي مثلا بدل آه، تلبس برضو آه، بنطلون وعليه اي حاجه من البضيات والحاجات المفروض ان من يكون ده مش من لباس النساء او بقى اللي- الغير المحجبات لما بتبتدي تقص شعرها بشكل معين كده ويبقى شكلها شكل الرجال فتتشبه بالرجال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور قال ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ومن تشبه بالن- ومن تشبه بالنساء من الرجال وقال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل وقال ثلاث لا يدخلون الجنة فسمى منهم الرجلة من النساء رقم سبعة ألا يشبه ملابس الفاجرات والكافرات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم اللي يتشبه بحد يحشر معاه وفي حديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم ق- آه، سيدنا عبد الله بن عمرو بيقول رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين لابس لبس آه، فيه آه، خطوط صفرة كده وم- ومعصفر ومخطوط آه، بشكل معين فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عارف ان اللبس ده ما بيلبسوش إلا الكافرين فقال لا تلبس هذه قال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها والامر للرجال والامر كذلك للرجال ما ينفعش ان انا اتشبه بملابس بتاعتهم او اعمل تسريحات الشعر اللي شكلها على نفس شكل موضه فلان حاجات.
كذا كذا رقم 8 واخر الشروط الا يقصد بها الشهره بين الناس الا يقصد بها الشهره بين الناس يعني ايه ال- النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث آه، في المسند باسناد الحسن قال من لبس لب- ثوب شهره ب- في الدنيا البسه الله ثوب مزله يوم القيامه ثم الهب في النار والعياذ بالله اللي يلبس لبس شهرة لابسه لبس نفس الفكره اللي هو ايه لبس عشان لبس مميز قوي وغريب قوي يعني المفروض ان مثلا الاخت بتلبس اسدالها او بتلبس خمارها او بتلبس آه، الملابس المش... المعروفه والمتداوله هي تعمل حاجه جديده زي قصه بقى ربطات الشعر ربطات ال- الحجاب حتى تعمل ربطه معينه كده علشان تلفت النظر هو ده ما ينفعش او حتى النقاب او حتى في النقاب أو حتى في بعض الحاجات بتبقى بتبقى فيها يعني شيء من آه، اراده الشهره إحنا عايز تتميز عندنا ترى صراحه مظاهر كتيره جدا لل- يعني لل- للملابس ال- المحجبات ال- ال- اللي هي صراحه يعني بدات اكثر من ال- من لافته للنظر يعني هي مش لافته بس يعني لافته قوي قوي قوي احنا بس شيخنا يعني الوقت انتهى بس معانا اسئله كتير قوي عايزين في اجابات هو آه، سريع.
سريعه اللي كانت اخت قالت في حلقه آه، انا شايف مفيش مشكله في التونيك وانا شايفه ان ان اصلا اللبس دوت مش كبيره يعني الحجاب اصلا مش كبيره من الكبائر قصه انا شايفه احنا قلنا دلوقتي مش خلاص.
انا ولا انت اللي نقول اللي انا احنا قلنا دلوقتي آه، لما فعلت كيف فعلت يبقى انا لازم التزم انا قلت دلوقتي الشروط بادلتها من الكتاب والسنه والشرط التونيك اللي هو بيتلبس وبتبقى تحتيه البنطلون ولا حاجه تبقى لابسه ل- بتاع بعد الركبه او أو ما شابه يبقى ما حققش شرط من الشروط اللي احنا قلناها عليها ساتر دلوقتي جميع البدن.
ان هو ساتر لجميع البدن وهو في نفس الوقت ممكن يكون ال- محجم محجم آه، شكل الرجل يعني ان البنطلون هو اصلا مش- مفيش تونيك واسع هو هم التونيك فاهمين بيكون برضه ضيق.
حاجه انا عايز افهمها هم فاهمين انه لما تلبس بادي ان لما تلبس حاجه لازقه في جسمها فباين انما لا ما البنطلون نفسه حتى لو البنطلون فضفاض بعض الشيء لكن واصف ان واصف شكل الرجل فعشان نعم.
كده ما ينفعش ان هو يبقى جميل.
يتلبس مثل هذا طب انا بلبس جيبه وبلوزه و- وشرب بس شيء يعني مش عارف ان ده هل الشكل ده بيرضي ربنا طبعا احنا شرفنا احنا قلنا قلنا نفس الكلام ان هو المفروض يكون ساتر وما يكونش عشان هي لو لبست جيب ولا لبست فوقيه بلوزه فبرضه ممكن يكون فيها شيء من التجسيم بعض الشيء انما لما انا البس الاسدال اللي هو ما بيبقاش مجسم لان ما بيبقاش متقسم على بلوزه وجيب وكذا انما يبقى جلباب او يبقى زي ما قلنا اسدال كده سابغ لجسدها طب هو طبعا النهارده اتكلمنا على البناطيل وشرحناها ب- باستفاضه بس اخ بيقول لخطيبته يعني هي خطيبته مش مش زوجته انها تلبس حجاب الشرعي ولكن هي عندها اعتراض وقالت ان شاء الله لما ربنا يكرمني واجيب لبس كتير وابقى البس الحجاب تقول لها ايه في اقل من كلمه اقول لها وعجلت اليك ربي لترضى اقول لها لو انت النهارده الكلام ده دخل جوه قلبك هتلبسي لبس واحد هتبقي جايبه عايشه ان شاء الله باسدال واحد بس علشان انت من اللحظه دي عايزه يكثر في ميزان حسناتك وليس ان ان انت ت- تاخري لان انا وانت ما نعرفش متى ياتي الاجل
آه، كان بس في ايميل انا هختم بيه يا شيخنا كان اخت بعتته كان ايميل مهم جدا هو كان آه، رد على اخ كان كنت سالناه الحلقه اللي فاتت هل البنات عارفه ان اللبس ده اصلا حرام هو قال ان ما- يعني هو مش مقتنع ان البنات او هو من وجهه نظره ان البنات مش عارفه ان الكلام ده حرام هي قالت الاخت انها هي بتقول ان البنات عارفين كويس ان ان اللبس ده حرام بس كلمه حرام ما عادتش لها معنى تاثر في القلب عشان كده النهارده انا قلت لها لو بتحبي ربنا جميل لو قلبك فيه المعنى الايماني ده ما تكبريش ما اقعدي مع نفسك لحظه الصدق لحظه الصدق دي هي م- مفتاح الوصول ل ال- انك فعلا تنفذي الامر الشرعي لو احنا عندنا بجد الصدق مع ربنا سبحانه وتعالى جميل آه، هي برضو كان لها تعليق مهم جدا كنت عايز برضو اذكره قالت انها كان هي طالبه في طالبه في الجامعه وانها بتزعل جدا لما بتلاقي اسلام بينادي على ايمان وقالت ان هم كده ما بيستحيوش حتى من الاسماء اللي هم مطلق عليهم اسلام وايمان وممكن بينادي عليها في الجامعه ومفيش حقيقه طبعا احنا لينا هنعمل سلسله كبيره جدا على موضوع الاختلاط والحب و... يعني احنا كنا اتكلمنا عليها صراحه مع الشيخ ايمن المسيري ولكن كان في حلقتين صراحه ان شاء الله هنعمل سلسله يعني صراحه يا شيخنا في نهايه الحلقه آه، انا عايز اقول آه، قبل ما اختم حلقتي حضرتك تقول كلمه رساله لل- للاخوه والاخوات والاهل عامه بس اخد الاول من الشباب آه، النهارده عمرو تقول ايه لل- للاخوه المحجبات في نهايه الحلقه قرب المايك محجبين المحجبات نص نص مش يلتزموا بالحجاب
عبد الرحمن يقربوا من ربنا
مصطفى ما تكونيش تمثال في متحف كل الناس ممكن تبص عليه الله جميل جميل.
شيخنا
انا النهارده كاميرا سمينا- مع حضرتك.
سمينا الحلقه لو بتحب ربنا سبحانه وتعالى سيدنا الرسول بيقول ان الله يؤتي الايمان من يحب اما الدنيا فيؤتيها من يحب ومن لا يحب الايمان ربنا سبحانه وتعالى لا يهبه إلا لمن يحب بالله لو قلبك استشعر معاني الإيمان دي لو بجد رصيد الإيمان في قلبك تجاه ربك كبير وأنا متأكد إن أنت بتحب ربنا وأنا متأكد إن جواكي من الإيمان اللي يخليكي النهاردة تقفي مع نفسك لحظة صدق وتقولي زي ما قلت لك زي ما سيدنا موسى لما كان مشتاق وبيحب ربنا قوي قوي فلما راح له قال له وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعاجلت إليك ربي لترضى هقول لك كلمة واحدة إن الله يبسط يده بالليل استشعري المعنى بس إن ربنا مادد يده لك يبسط يده لك إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ربنا مادد إيده ليكي هترد إيده ولسه هتفكري ولسه هتراجعي ولسه هتسوفي ولسه هتقولي لما اتجوز لما اخلص دراستي لما لما نفسي تقوليها من قلبك بمنتهى الصدق وعجلت اليك ربي لترضى
شكرا شيخ الحبيب يعني صراحة أنا مفيش أي كلام هقوله بعد الكلام ده وفي نهاية الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر باسمكم فضيلة الشيخ هاني حلمي شكرا يا شيخنا ربنا يبارك في حضرتك وأشكر الشباب ضيوفنا اللي كانوا معانا في الاستديو أشكر شكرا يا شباب آه، لو بتحبي ربنا ده كان عنوان حلقتنا النهاردة ولو فعلا أنت بتحبي ربنا مش هنلاقي أي بنطلون في الشارع أو أي بلوزة ضيقة أو أي ألوان غريبة وانتوا طبعا تابعتونا في الحلقات اللي فاتت وانا بناشد هنا اهوت ان شاء الله من خلال برنامج كلام شباب احنا عايزين نعمل حمله حمله جامده جدا على الحجاب ومش على الحجاب يعني على الحجاب المتبرج يعني او الحجاب النص نص او الحجاب اسبانيش وان شاء الله يكون معانا ردود فعل قويه وان شاء الله يكون معانا بنات هم اللي يقولوا احنا اتحجبنا وبدانا بنفسنا ان شاء الله تابعونا في حلقات قادمه ان شاء الله ومعانا سلسله جديده هنبدا معاكم الاحد القادم الساعه 11:30 بتوقيت القاهره و12:30 بتوقيت مكه وكلام شباب